الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقي وحشتوني جدا من يوم الاثنين اللي فات ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما دائما وما يحرمناش من بعض ويجمعنا دايما على الطاعة ويسعد قلوبنا وقلوبكم بالقرب من ربنا وبالقرب يوم القيامة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي قبل ما نبدأ اللقاء كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين بندعو لوالدي وبندعو الأخت هدى المصري وشيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني والأستاذ ربيع صقر والحاجة سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والمهندس إيهاب يوسف والأستاذ هاني صلاح والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ أمير وإيهاب الطهري والحاجة سمية الرواس والأخت إيمان المصري والأخت وردة والأخت هبة سلطان والأستاذ سيد المصري والحاجة سمير مقبل والأستاذ أحمد عبد الواحد والطفل إياد محمد فكري وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو لموتى المسلمين بندعو لوالدتي الله يرحمها والدكتور مصطفى محمود والدكتور محمد محمد عبد الحي والحج حسيني عبد القادر والحج غالب سرحان ووالد ووالدة الحج ناجد شنب والحج إبراهيم سليمان إبراهيم وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم جميعا بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين إخواني وأحبابي وأهلي وناسي يعني بالله عليكم لا تنسوا الدعاء لإخواننا في المسجد الأقصى ربنا ينصرهم على أعدائهم ويهلك اليهود اللهم آمين يا رب العالمين آه طبعا ما زلت بعيش في نسو نشوة السعادة الكبيرة جدا جدا بنجاح الحمد لله حملة مقاطعة التبرج الحقيقة يعني قد ايه حبينا نثبت للدنيا كلها والحمد لله احنا عارفين من قبل ما نثبت حبينا نثبت للكون ده كله قد ايه نساء المسلمين كلهم خير بفضل الله ما من خير تدعى اليه امرأة مسلمة الا وتستجيب بفضل الله سبحانه وتعالى بل نساء المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى في مسائل الايمانيات انا عايز اقول بقى احسن مننا بقى بكتير بفضل الله ان هم عندهم عاطفة العاطفة دي لما بتتوجه صح بفضل الله سبحانه وتعالى بتلاقي فيهم خير كبير جدا ربنا يا رب يبارك فيهم ويثبتهم ويكرمهم خلال اسبوع واحد من الاثنين اللي فات اللي قبله بفضل الله كان 3000 اخت بفضل الله بعتوا قالوا خلاص لبسنا الحجاب من يوم الاثنين اللي فات للاثنين دوت بفضل الله سبحانه وتعالى برضه عدد كبير اي نعم ما هوش بالعدد الاولاني لان يعني زي ما بيقولوا كده كان المره الاولانيه كانت يعني كانت دفعه قويه شويه لكن برضه ما زال الخير متواصلا بفضل الله سبحانه وتعالى عدد كبير جدا باعتين على موبايل الشخصي آه يعني على موبايلين حتى والله يعني مش موبايل واحد ان هيلبسوا حجاب وفي منهم اخوات بيذكروا اسمائهم وفي منهم اخوات ما بيذكروش اي اسم خالص وغير بقى الرسائل الكبيره جدا الواصله لقناه الناس وانا كما وعدتهم بفضل الله سبحانه وتعالى ساذكر اسمائهم وادعي لهم ان شاء الله في اول كل حلقه طبعا ما اقدرش اقرا ال 3000 لكن تعهدت ان شاء الله متعهد امام ربي ان كل حلقه تقريبا هذكر حوالي 200 اسم علشان يعني على المدى ال- البعيد نكون ان شاء الله آه، ان شاء الله مش هننتهي من الاسماء ان شاء الله لان ان شاء الله كل اسبوع ربنا يكرمنا برضه بمحجبات ربنا يبارك فيهم ويحفظهم وقبل ما اذكر اسمائهم آه، ك- يعني عايز برضو آه، اراجع مره تانية عشان في بعتوا على الموبايل بيقولوا لي احنا مش عارفين اسم الشريط واسم الكتيب احنا زي ما قلنا يا جماعه ده مش موضوع ربحي ده موضوع وقف لله آه، الشريط آه، كنت انا عامله لل- لدعوه الحجابي كان بعنوان اختاه وقفه مع النفس ن- نقرا الحل او نسمعه مره تانية اختاه وقفه مع النفس آه، ما بنقولش بقى اللي هن- حد يتاجر بيه ولا بتاع الشريط موجود على الانترنت على موقع اسلاموي خشوا على موقع آه، اسلاموي هتلاقوا حرف الميم محمود المصري تخش تلاقي المحاضره بفضل الله موجوده اختها وقفه مع النفس حملها وابعتها او حمليها وابعتيها ببلاش مجانا ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين عايز يجي ينزل يجيبها السدهاء او شريط براحته لكن انا بقول مجانا موجود على النت كذلك الكتيب كتيب اختها وقفه مع النفس ده معمول وقف لله اي مكتبه اي دار عايزه تطبعها تطبعها باي كميه ان شاء الله ويوزعوها ربنا يا رب يجازيكم عنا كل خير بنكرم اخواتنا ونذكر اسمائهم في عجاله سريعه كده قبل ما نخش على موضوع النهارده هو موضوع في غايه الاهميه بنذكر اسمائهم بنقول طبعا في اخوات بعتوا آه، لم يذكروا اسمائهم فدول ما ذكرتهمش حالا ما ذكرتش اسماء واللي ذكرت اسمها آه، في بعضهم ذكرت اول اسم ليها وفي بعضهم ذكرت اسمها واسم والدها فالاسهل طبعا بالنسبه لنا انها تذكر اسمها واسم والدها عشان تعرف ان احنا بنقصدها ايه آه، الاخت رفيده الاخت ام الاء آه، غاليه محمد انا بدل ما اقول اخت الاخت فهنقول على طول الاسماء معلش سامحونا يعني نرفع التكليف آه، غاليه محمد مروه دياب دعاء عاشور من سوريا آه، سحر نجدي من سوهاج رقية حسين فهمي آه، أم عمر آه، بتقول أخت انتقبت وأنا بأمر الله انتقب غدا آه، سحر عبد الله أمل وإيمان وجهاد عبد العال الثلاثة ما شاء الله أخوات آه، سارة عبد الله حمدية أبو زيد صفاء سيد أبو زيد سهير عبد السلام محمد فاتن إسماعيل آه، أم يوسف آه، نورة عماد حمزة دي 8 سنوات على فكرة ربنا يبارك فيها شيماء عبد العال رباب أحمد أم محمد العراقية تهاني منصور من اليمن أسماء صالح أم أحمد من اليمن أم عمار من السعودية سعاد من دمشق أم آية بتقول هلبس بنتي آه، رشا حبيب نورة من السودان المدام أم مازن المعتزة بخمارها شذا من السودان دينا فوزي احمد فاتن ونشوى الاثنين مع بعض ام جويريه زينب مصطفى من السد وفاء من الشرقيه الاء دي في ثاني اعدادي آه، داليا علي من المنصوره ام مازن مروه عادل عويس من كرداسه ديانه آه، رندا آه، اسماء من فلسطين مروه من مصر آه، كانت في بقى رساله جميله في وسط الحاجات ديت آه، اخت اسمها ساره جلال بتقول لي آه، اغار ان تدعي للمنتخبات حديثا دوننا انا ساره جلا- جلال وبشرك ساثبت على نقابي ربنا يحفظك يا اخت ساره آه، الاخت علياء آه، الدكتوره ايمان من اسكندريه الاخت اسراء فاتن عبد الله زينب زينب علي حسن شيماء وصديقتها هدير سلمى حلمي رحاب من فلسطين عائشة رضا خميس شروق طارق وشيرين طارق ووالدتهم سهام أمين العيلة كلها الله يبار- ربنا يبارك يا رب فايزة أحمد من أسوان إسراء من السودان هدى آه، أم مروان دعاء همام عمرها 11 سنة ريم فتحي أبو طوق مروة من الشرقية أم الدكتور أسامة من سوهاج دكتورة عبير السبع منى من الفيوم نهال مختار أسماء حسين أم زياد الحاجة نجوى الراوي شهد طارق ولاء محمد كيلاني أم يوسف مها آه، دينا رشا الحلو من غزة من فلسطين ربنا يحفظكم يا رب ويفرج همكم يا رب العالمين أم رنا آه، سمية أم محمد أم أحمد محمد خطاب سارة طارق بركات أم طلال من مصر مي محمود أبو زيد آه، إيمان آه، أميرة سلوى أحمد شبيب شيماء أحمد آه، نورة أحمد يوسف الشاعر آية محمد نجلاء حسن من القاهرة جيهان من الفيوم أم عمر وهنا أم جويرية أروى خالد أحمد أم يوسف أم يزيد أم فرح آه، فاطمة زيد زوج مصطفى شاهين نسرين محمد سعد آه، ميرفت آه، واحد بتقول في السعودية سأت- سأنتقب أنا وأخواتي آه، أحلام علي من السعودية أحلام عبد الرحمن هبة سعيد آه، رغدة العفيفي أم يوسف فه ميم سين ما ذكرش اسمها إيمان عاكف منى الأعصر سارة الدكروري آه، أم مرنة من المنزلة الدقهلية آه، عبير أحمد عبد العاطي هدير أحمد 12 سنة أم مازن هيام بنت بكر بنت جميل دكتور عزة مصطفى دلال من السعودية فوزة فوزية أحمد أحمد أم أحمد وأمل وأريج من الجيزة آمال من سوهاج أسماء فتحي أم غادة فاطمة السيد من السويس سمية الشمالي من السعودية كريمة عبد الح- عبد الله حماد وابنتها سمر نجلاء صابر أبو سعود وأختها نورة إبراهيم سحر صلاح رانيا محمد أم غالب ندى في ستة ابتدائي آه، سجا من العراق آه، ابنتك شريفة آه، أم عبد العزيز نجوى وإكرام علي نهاد من الأردن آه، خلاص فاضل صفحتين هالة عبد السلام أميرة إنجي أو إنجي آه، نورة حليم سحر عبد الغني خليل أميرة حمدي شيماء أم أدهم وأحمد آية هناء عبد السلام محمد مطروح الحمام هاجر هاجر مجدي فكري زكية فيصل جيهان سيد مي مروان دعاء إبراهيم شعبان سميرة زوين آه، إيمان السنوسي أم ميار الراجعة إلى الله أماني أماني سمر عاصم فاطمة زيد زوج مصطفى لا ما دي قلناها آه، سارة محمد من البحرين آم، لينا من الأردن بتقول لبست الحجاب أنا وأختي حياة واثنتين من صاحبتها طيب خير إيناس المصري دول جرايبنا طبعا آه، مروة إبراهيم آه، منى أم كريم سناء كمال التهامي دعاء عبد المعطي ناهد الرفاعي هبة من سوريا سماح الغمدي من السعودية ربنا يثبتكم ويبارك فيكم يا رب العالمين أسأل الله عز وجل أن يرزقهم جميعا يا رب العالمين اللي مش متجوزة منهم آه، ربنا يرزقها بزوج صالح وذرية صالحة واللي متجوزة ربنا يكرمها ويحبب فيها زوجها ويسعدها دنيا وآخرة واللي ما خلفتش ربنا يرزقها بالذرية الصالحة وإن شاء الله ربنا يرزقهم جميعا ويرزقنا معاهم الفردوس الأعلى قولوا أمين وربنا يثبتنا وإياهم يا رب العالمين إن شاء الله على وعد إن كل حلقة إن شاء الله حبايبي هنذكر أسماء 200 أخت من أخواتي اللي إن شاء الله ربنا أكرمهم بالحجاب وأذكر مرة تانية بالحديث حديث رواه أحمد بسند صحيح عن أميمة بنت رقيقة أنها ذهب ذهبت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني وفي آخر الحديث قال ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى فاحنا بنقول لكل أخواتنا المسلمات اللي فيهم خير واللي يقينا ورب الكعبة أنا واثق إن ما فيش ولا مسلمة على وجه الأرض إلا وقلبها مليان خير وعمران بالإيمان وبتحب النبي وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم فان شاء الله اكيد هتجدد البيعه مع النبي انا عايز اقول حاجه اللي لابسه حجاب واللي لابسه نقاب تقول في نفسها انا بجدد بيعتي مع رسول الله كاني ببيعه لاول مره واللي ما لبستش تجدد البيعه وتلبس ان شاء الله وربنا يكرمنا ويكرمكم محدش عارف الخير اللي الانسان ممكن يحصل عليه ومحدش عارف هيموت على ايه سبحان الله يعني اذكر ان كان في يا جماعه يعني في بنات ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين والله الذي لا اله غيره ماتوا يوم حجابهم يوم ما لبست حجاب يوم ما ماتت وحضراتكم فاكرين طبعا الاخت يعني اللي انا ذكرت قصتها قبل كده لما كانت ماشيه في الشارع فقابلت واحده لابسه ستريتش وكده و- ولابسه بادي وحاطه مكياجات ومش عارف ايه وبعدين مره واحده ربنا اكرمها وقابل يعني قابلت اخت كده فاضله فدخلت عليها بالبسمه الحنيه والمعامله الطيبه يا جماعه الخير الله يبارك فيكم انا بوصي اخواتنا المنتقبات والمختمرات واللي لابسين اشاربات واسعه ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين كلهم على خير ان شاء الله احنا عايزين بس نرتقي لكن ان شاء الله كله على خير ربنا يبارك فيكم جميعا عايزين بس اي خطوه نداري نداري ونستر نساء المسلمين ربنا يسترنا واياكم هو احنا بندعو لحاجه غلط يا جماعه لحسن حد يكون زعلان من حمله الشيخ محمود ده هي مش حمله الشيخ محمود هي حمله هي بتاعت ربنا بتاعت نبينا حملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لك بيعيني وانا عايز اقول لك حاجه بالله عليك وركز معايا في الجمله ديت تخيلي انا بكلم اختي اللي لسه ما لبستش حجاب تخيلي لو النبي جالك دلوقتي والنبي واقف قدامك وانت مش لابسه حجاب وبيقول لك تبايعيني تبايعيني ان انت تلبسي حجاب ولا تبرجي تبرج الجاهليه الاولى طب بالله عليك اخت الفاضله ربنا يبارك لي في عمرك يا رب ويحفظك من كل سوء ويكفيك شر اعداء الاسلام تقدري تقولي للنبي لا طب ما انا بوصل لك كلام النبي هو انا بقول لك حاجه من عندي ما انا ب- ما هو رب- ما هو النبي قال كده أن والعلم- ان العلماء ايه ورثه الانبياء والعلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أنا بوصل لك كلام النبي أنا فقط شغلتي دلال أدلك على الخير أدلك على الخير وأبعدك عن الشر فقط هو ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيدل الأمة على كده على الخير وبي- وبيبعدهم عن الشر ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه وما تركت من خير من شر إلا وقد حذرتكم منه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم فلو أنت واقفة قدام النبي بيقول لك تبايعيني على ان انت لا تبرجي تبرج الجاهليه الاولى اي انسانه في الدنيا مسلمه فيها ذره خير تقدر تقول لا يا جماعه طب ما النبي كأنه قدامك كأنه هو إيه معنى إيه معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إيه أشهد يا جماعة الخير يعني إيه أشهد يا أخوات أشهد يعني أرى يعني أنا أرى الله طب في حد شاف ربنا طبعا لا لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير طيب ننزل من مرتبة الشهادة لدرجة الإحسان إيه هو الإحسان لما سأل جبريل حبيبنا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى إذا إيه ده معنى الشهادة واللي ده معنى الإحسان واللي فوق م- مرتبة الشهادة ما نقدرش نوصل لها دلوقتي لكن طب تعالوا نشوف بقى وكلمة أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد يعني أرى يعني أنا أرى النبي أمامي الآن طب يا ترى احنا شايفين النبي لا مش شايفينه بس نقدر نتخيله بالنسبة لله ما نقدرش نتخيل إنما بالنسبة للنبي ممكن نتخيل كده إن النبي قدامنا دلوقتي وقاعد معانا وبيطبطب علينا وبيقول لنساء المسلمين بيعوني على ألا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويقينا يا رسول الله والله أشهدك يا رسول الله إن نساء المسلمين كلهم خير يا رسول الله والكل هيبايعك يا رسول الله والله الذي لا إله غيره عندي يقين إن إن شاء الله مش هتعدي الكام سنة اللي جاية دولت إلا ونساء المسلمين كلهم بفضل الله متغطيين وبيقولوا احنا بايعنا رسول الله وجددنا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده بقول انا في انتظار ال SMS بتاعكم ان شاء الله في انتظار البشريات الجميلة في انتظار مش انا اللي في انتظار والله ده النبي هو اللي في انتظار البشريات الجميلة ديت لان النبي تعرض عليه اعمالنا صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يفرح بينا عايز يفرح بينا لما نقابله على الحوض ويقولوا هم دول المسلمين اللي بيعوني وهم دول المسلمات اللي بيعوني على ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى هتفرحي فرحة الدنيا والآخرة يوم ما تقابل النبي على الحوض وتقولوا له يا رسول الله يوم الاثنين يوم الاثنين ويوم الاثنين ده كان ليه مناسبة حلوة قوي وده كان سبب اختياري الفضفضة يوم الاثنين ان يوم الاثنين ده هو اليوم اللي اتولد فيه النبي وهو اليوم اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما نيجي نقرأ عن النبي لما تكلم عن الخلق الكون ده كله فاختار فيوم الاثنين ده اليوم الذي خلق الله فيه النبات فهو يوم النماء ويوم الثمرات ويوم الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى عشان كده لما قعدت يعني في بداية وجودي في قناة الناس ربنا يبارك فيها في في القائمين عليا لما قالوا طب اختار يوم للفضفضة قلت يوم الاثنين ليه هو اليوم اللي اتولد فيه النبي هو اليوم اللي مات فيه النبي هو يوم النماء والثمرات و خلق المولى عز وجل للنباتات والأشجار والزروع والثمار كل ده كان يوم الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى يوم مبارك يوم مبارك وعشان كده بنقول بفضل الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين هنجني ثمرات كبيرة جدا جدا عدد كبير هيبعتوا لي دلوقتي أنا واثق انا واثق ان حضرتك هتبعتي دلوقتي وتقولي لي خلاص انا هبايع النبي اي نعم انا متبرجه وعندي شويه لبس بحوالي 3 4000 مش خساره النبي عليه السلام اولى بان انا ابايعه واقول له يا رسول الله بايعتك وانا هتحجم ان شاء الله من بكره الصبح واصدقي مع ربنا وربنا هيكرمك اخر كرم هتحس بنشوة السعادة اقسم لكم بالله أخوات أنا لو قرأت تفاصيل الرسائل اللي قدامي أنا بقرأ الاسم بس عشان ما فيش وقت والله عشان الحلقة لكن لو قرأت لكم تفاصيل الكلام الموجود في الرسائل يبكي كل واحدة بعت تقول والله ما حسيت بالعزة إلا لما لبست حجابي واللي تقول والله ما حسيتش بروعة ولذة الإيمان إلا لما لبست حجابي واللي تقول بمجرد ما خدت قرار إن أنا بايع النبي والبس الحجاب حسيت إن أنا فعلا مسلمة لأول مرة محتاجين ان احنا فعلا نشوف ثمرات جميل قوي يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله انا في انتظاركم تعالوا نشوف اخواني واخواتي واهلي واحبابي تعالوا نشوف علامات الساعه الصغرى ونكمل بقى في الدار الاخره وكل حلقه ان شاء الله برضه هنقرا كده 200 اسم من اخواتنا اللي باعتين ان هم هيلبسوا الحجاب ومحدش يستعجل في اسماء كتير لسه ما ذكرتهاش انا لحد الان معانا 3000 اسم ذكرنا منهم 200 الحلقه اللي فاتت و200 الحلقه دي مع لسه معانا 2600 ولسه جاي النهارده حوالي مثلا قول 400 ولا 500 يعني لسه لسه في أسماء كتير هتقرأ إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة العلامة التاسعة من علامات الساعة الصغرى انتشار الزنا يا رب سلم يا رب سلم وده بمناسبة الكلام عن الحجاب إن البنت أو الأخت اللي مش لابسة حجاب وبتمشي في الشارع متبرجة ومتعطرة ومتزينة ويعني على سنجة عشرة زي ما بيقولوا يعني ديت بكل أسف بتفتن عدد كبير جدا من الشباب وبتعين الشباب دوت على أنه عياذا بالله تثور شهوته وممكن بعد كده يقع في الغلط ويبقى كل ده في ميزان سيئاتها شوفي بقى تخيل حضرتك لما تلبسي الحجاب كده وتحجبي فتنتك عن إخوانك المسلمين اخوانك المسلمين اللي كل واحد منهم بيقول لك بالله عليك غطي نفسك عشان اعرف اعبد ربنا يا الله شوفي لما كل اخ مسلم وكل رجل مسلم على وجه الارض بيقول لك يا اختي بالله عليك يا اختي يا مسلمه ربنا يبارك فيك بيع النبي وارحميني والبسي حجابك وداري فتنتك عشان انا نفسي اخرج الاقي نفسي قلب سليم اعرف اعبد ربنا يبقى في ميزان حسناتك تخيلي حضرتك لو كنت بتمر في شارع او في مجموعه شوارع وانت رايحه مشاويرك بتعدي على اربع خمس تلاف رجل موجودين ده الاربع خمس تلاف رجل النهارده موجودين في شارع واحد تتخيلي لو بتعدي على 20 30 ألف رجل ممكن يكونوا بيشوفوك كل يوم تخيلي حضرتك لما كنت متبرجة 20 ألف رجل ممكن يتفتنوا بيكي ولما تلبسي حجابك 20 ألف رجل لما يشوفوك يذكروا الله سبحانه وتعالى يقولوا ما شاء الله على أخواتنا المسلمات المحجبات ربنا يعزك يا بنتي ربنا يكرمك كم واحد بدل ما كان ممكن عياذا بالله يدعي عليك ويقول ربنا يعني والكلمة بقى اللي بتتقال ربنا عافينا عافيكم وأنا ما أحبش حد يدعي على حد حد ابدا مش منهجنا يا جماعه مش منهجنا ولا اسلوبنا ولا سلوكياتنا ولا اخلاقياتنا عمرنا ما بندعي على حد كلنا بندعي للناس بفضل الله سبحانه وتعالى واللي علمنا كده هو النبي لما راحوا له قالوا يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه احنا جينا الدنيا ديت عشان نكون رحمه للناس لان احنا بنتاسى بالذي قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ما تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وسلم فمن علامات الساعة الصغرى العلامة التاسعة إخواني وأحبابي انتشار الزنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان من علامات الساعة الصغرى أن الزنا مش هيظهر لا هينتشر تعال نشوف حديث بيقول ايه حديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل وأن يشرب الخمر وأن يظهر الزنا في رواية مسلم وأن يفشو الزنا وفي رواية البخاري وأن يكثر الزنا يبقى الزنا هيفشو الزنا هيكثر الزنا هيظهر الزنا هينتشر آه هيظهر ده النبي قال كده وما قالش هيظهر بس لا هينتشر هيكتر جدا هيبقى كتير بشكل ملفت للنظر لدرجة ان الناس كتير هتتخض ايه ده ايه المجتمعات دي بقت عاملة كده ليه ايه البلاء ده بيوت عياذا بالله مؤسسة ومفتوحة وناس بتاكل عيش أقصد بتاكل حاجة تانية غير العيش مش ممكن يكون ده أكل عيش يا جماعة ده أكل سموم ربنا عافينا وعافيكم ناس بتتاجر بأعراض المسلمات وغير المسلمات فاتحين بيوت بالمنظر ده ربنا عافينا وعافيكم الموضوع مش هيكون مجرد مصادفة يا جماعة ده هيكون بجرأة واستحلال لأن النبي قال كده كما عند البخاري لا يكونن أقوام من أقوام من أمتي ليكونن أقوام من أمتي يستحلون كلمة يستحل يا جماعة معناها إن الحاجة دي أصلا حرام فهو بيستحلها يستحلون الحرى الحرى اللي هو الفرج يعني يستحلون الفرج الحرام يعني الزنا يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يبقى يستحل يبقى الأصل في الموضوع ان هو محرم فهو بيستحله طيب تمام عشان كده أنا عايز أبعت رسالة النهاردة لكل شاب مسلم أخويا وحبيبي عايز أبعت لك رسالة رقيقة جدا جدا الحديث رواه أحمد بسند صحيح إن شاب من شباب المسلمين شاب صحابي بس ما لم يذكر اسمه فراح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا حد ممكن يتخيل إن شاب مسلم يروح للنبي ووجها لوجه ويقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا وهل هو كان متخيل إن النبي هيئذن له في الزنا طبعا لا فبيقول له ائذن لي في الزنا يا رسول الله فإذا بالحبيب المصطفى طبعا الصحابة غضبوا وكانوا عايزين يضربوه فإذا بالنبي يكف الصحابة ثم ينادي هذا الشاب ويقربه صلى الله عليه وسلم يقول له أترضاه لأمك فيقول لا جعلني الله فداك يا رسول الله أترضاه لأختك يقول لا جعلني الله فداك يا رسول الله أترضاه لابنتك لعمتك لخالتك قال لا جعلني الله فداك يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا أخواتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالتهم ثم طب هو النبي قال له قال له معلومة ان ما فيش حد بيرضى بالكلام ده لقرايبه فكذلك انت كمان ما ترضاهوش لكن المشكلة لسه ما اتحلتش واذا بالنبي يحل المشكلة صلى الله عليه وسلم يروح مقرب الشاب اكتر ويحط ايده صلى الله عليه وسلم على صدر هذا الشاب يا بخت الشاب دوت كنت اتمنى ان ايد النبي الشريفة صلى الله عليه وسلم كانت تتحط على ايدين كل صدور شباب المسلمين عشان ربنا يهديهم ويكرمهم ويرزقهم العفة يا رب العالمين يشاء يقدر ربنا ان النبي حط ايده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر فرجه وحسن فرجه وطهر قلبه يقول هذا الشاب فلما انصرفت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اعد التفت الى شيء من ذلك ابدا يا الله يا جماعه القران رهبنا من الزنا ويكفي بس لفظ واحد والله لفظ مرعب ولا تقربوا الزنا ما تقربش إن ربنا ما قالش ولا تزنوا ولا تزنوا يعني ممكن ان انا عياذا بالله اعمل مقدمات الزنا ولكن ما ازنيش لا قال لك ولا تقرب ما تقربش يعني ايه يعني ما تبصش على مجله فتصير شهوتك فتروح متفرج على التلفزيون فيصير شهوتك فتروح تتفرج على افلام اباحيه بعد كده ت- عياذا بالله يتدرج معاك الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تقربوا الزنا خد بالك ولذلك من عظم جرم هذه الفاحشة ربنا جعل عقوبتها شديدة جدا جدا اللي بيزني وهو محصن متجوز يا جماعة الخير ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين ويثبت ان هو زنى بيرجم بالحجارة حتى يموت واحد ممكن يقول ايه طب وليه القسوة ديت آه، ناس ناس مسلمين بيقولوا كده يا جماعه مسلمين مش هقول بقى ناس كفار مسلمين بيقولوا ليه القسوه دي يتضرب بالحجاره حد يموت ليه يعني ليه ليه اللي اتشافى فيه للدرجه دي عايز اقول لك حاجه لو ان هذه الفعله ربنا يا رب يعافيك يا اخويا لو انها فعلت بامراتك وقالوا لك نعمل ايه في اللي عمل كده في مراتك هنقول لك نرجمه تقول لا نرجمه ده احنا نعلقه ونقطعه ونحرقه ونرجمه ونشنقه صح كده ليه لان الموضوع يخصك انت طب مع اعراض المسلمين زي اعراضك ما المسلم اخو المسلم يا جماعه عايزين نفهم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه هو الموضوع لما يخصني انا اطلب اشد العقوبات ولما يخص المسلمين اطلب اقل ليه ليه ليه يا جماعة ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ولذلك سبحان الله من قبح الزنا ربنا سبحانه وتعالى فطر الحيوانات على كره الزنا تخيل والله حديث أعجب من خيال ولولا صحة السند والله العظيم كنا قلنا ده من نسج الخيال حديث عند البخاري يعني في أعلى درجات الصحة وكتاب البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قردا زنى بقردة قرد زنى بقردة قال فاجتمعت القرود عليهما فرجموهما وكنت في من رجم يا الله الراجل شاف امر يا جماعه في الجاهليه ان قرد وقرد ربنا عارفين عارفينكم زنوا مع بعض فاذا ب- بالقرود تجتمع فترجم الق- القردين والاثنين يموتوا تخيل وعمرو بن ميمون بيقول بيقول كنت م- إيه؟ كنت في كنت في من رجم معهما سبحان الله أن ولذلك النبي عليه السلام يحذر الأمة من الزنا الزنا بالذات النبي حذرنا من حاجات كتيرة جدا يا جماعة قال ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منهم حذرنا من الزنا حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى العبد خد بالك وركز معايا يا أخويا إذا زنى العبد خرج منه الإيمان خرج منه إيه؟ الإيمان الإيمان يخرج منه أي نعم خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة كالسحابة فإذا أقلع يعني أقلع عن الزنا رجع إليه الإيمان حديث الثاني في البخاري ومسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الله طب يا شيخ محمود بقى تعالى عشان إحنا فعلا في شباب اتطرقوا على الزنا طب ما تقول لنا العقوبات اللي ممكن تحصل للزاني في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة علشان نحذر من الزنا طبعا عينيا يا حبيب قلبي صلى على حبيبك الأول صلى الله عليه وسلم هذكر لك ثمان عقوبات ثمان عقوبات في الدنيا وعقوبة في القبر وعقوبتين في الآخرة اسمع معايا أول ثمان عقوبات في الدنيا أول حاجة هذا الزاني يسقط من عين الله ومن أعين عباده شيء معروف في إنسان زاني معروف بأن هو زاني يكون ليه قدر عند ربنا لا يمكن هيكون ليه قدر عند الناس مستحيل أدي أول حاجة تاني حاجة سواد ووحشة في القلب الزاني تذكره بالله لا يتذكر تعرض عليه السنة لا يتأثر تقرأ عليه القرآن لا تدمع عيناه لا يتأثر قلبه أبدا ليه القلب مل- مت- متليس بالران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ربنا عارفين وعارفينكم كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجب عياذا بالله سواد ووحشه في القلب ثالث حاجه سواد في الوجه تجد عياذا بالله الانسان اللي بيقع في الزنا عياذا بالله تجد حس في وشه حتى لو كان هو ابيض حس ان وشه ابيض قاتم حس لو كان هو مثلا آه، آه، امحاوي تحس ان وشه مايل للسواد عياذا بالله سواد في الوجه رابع حاجه الفقر اللازم والفقر هنا مش لازم يكون معهوش فلوس يا جماعه لا لان ال- الضنك اللي هو أشد أنواع الفقر إن أنت ممكن يكون معاك وأنت شايف العيشة ضنك ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين طيب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه فقره إيه؟ بين عين شايفها ضنك ربنا يعافينا ويعافيك يبقى الفقر إيه اللازم خمسة لا يأمنه الناس لأنه خائن أنا أبقى عارف إن واحد زاني ربنا يعافينا ويعافيكم مثل هذا الإنسان أنا أدخله بيتي ده مستحيل ده يحرم عليه ي- يهوب ناحية عتبة بي- بيتي مش يخش بيتي كمان لا يأمنه الناس أبدا لأنه خائن رقم ستة ليس عنده غيرة اللي بيزني ربنا بينزع منه الغيرة بحيث أنه لو فعلت الفاحشة بأحد محارمه من نسائه عياذا بالله لا يغار ولا يتأثر أبدا ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين رقم سبعة يسلط الله عليه من يفعل ذلك بأهل بيتي كما تدين تدان أخويا وحبيبي عندنا مثل في مصر كده بيقول إيه بيقول اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب صح كده آه اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب أنت وأنت ماشي في الشارع تكره وتتضايق جدا لو لقيت واحد بيبص على زوجتك أو على بنتك أو على أختك أو على أمك طب ليه أنت بتبص للنساء المسلمين أو حتى غير نساء المسلمين ليه تبص للنساء ربنا يبارك فيك ويرزقنا وإياك نعمة الغض يا رب العالمين غض البصر خدت بالك كما تدين تدان دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة عارفين حضراتكم قصة راجل من بني إسرائيل كان راجل آه راجل طيب جدا راجل فاضل من خيرة الناس من بني إسرائيل وفي يوم من الأيام كان هو ساكن في بيت من دورين وكان في واحد سقة بيجي لهم كده يخبط على الباب ويستنى شوية تيجي الزوجة زوجة الراجل تنزل من فوق تفتح الباب وترده وبعدين تطلع فوق وبعد دقيقتين يفتح الباب يحط المية في الحوض ويقفل الباب وراه ويمشي بقاله على كده 20 سنة يا جماعة لم يغير هذا العمل يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان جوز هذه الست اللي عايشة في البيت اللي هو الراجل الطيب الصالح ده راح يفتح المحل بتاعه فجات له امرأة جميلة جدا جاية بتشتري منه حاجة فبتدفع له الفلوس فانكشفت ايديها فشافها فتن بها فراح ماسك ايديها فتذكر ان المولى عز وجل مطلع عليه فرح ايه فرح سايبها واستغفر ربنا وقفل الدكان وروح فهو مروح يقدر ربنا ان السقه كان عنده في البيت خبط على الباب فالزوجة فتحت الباب و- و- ووربته كده هو ما استناش وراح فاتح الباب وراح جاري وراها وطلع وراها السلم وراح ماسك ايديها وباصص لها وبعد كده استغفر ربنا وراح نازل فلما راح الراجل ده راح بيته فزوجته بتقول له حصل موضوع غريب جدا لازم احكيه لك قال لها لا ده انا اللي حصل موضوع غريب لازم احكيه لك قالت له احكي لك الاول قال لها اتفضلي قالت له السقه اللي عمره ما بص لي من 20 سنه دخل النهارده جري ورايا ومسك ايديا وراح مستغفر ربنا وراح ماشي قال لها دقه بدقه ولو زدت لزاد السقف ربنا يا ربي يحفظ نسائنا ونساء المسلمين جميعا يا رب العالمين رقم 8 كما قلنا ان عقوبة الزنا عقوبة شديدة جدا إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى الموت وإذا زنى وهو غير محصن يعني مش متجوز يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده لمدة سنة يا سبحانك يا ربي ولذلك أخواني وحبايبي الأمة كلها بقى ممكن تعاقب لو انتشر فيها الزنا وهي لم تنكر اسمع لكلام حبيبي بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم حديث عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن أول خصلة من هذه الخصال الخمس اللي النبي بيقول أعوذ بالله أن تدركوهن قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها حتى إيه أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا الله أكبر شوف دلوقتي بقى أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير والإيدز والكانسر و- وأمراض لا تعد ولا تحصى أمراض لا تعد ولا تحصى يا رب اشف مرضى المسلمين واحفظ بلاد المسلمين من تلك الأوبئة والأمراض يا رب العالمين اللهم آمين سبحان الله كل ده بيظهر بإيه؟ بانتشار الفاحشة ايه علاقة ده طبعا غضب من ربنا يقينا غضب من ربنا لما تنتشر الامراض ديت لا يمكن دي تكون علامة رضا ابدا اكيد غضب من ربنا لانتشار الفواحش يا جماعة الخير عايزين نقول حاجة صغيرة خالص وخلينا بس كده واقعيين وخلينا صرحاء مع بعض كنا في في السبعينات والثمانينات آه، لحسن تحسبوني عجوز قوي يعني يعني في الثمانينات خلينا في الثمانينات كنا نمشي كان يعني كان صعب جدا جدا انك تلاقي واحد ماشي بيعاكس واحدة الا وتلاقي مئة الف واحد الله اكبر شنبات طالعة بتنكر يا ولد ايه اللي بتعمله دوت ويزعقوا له ويشخطوا فيه واللي يمسكه يضربه واللي النهاردة يا رب سلم يا رب سلم النهارده الولد بيبقى ماشي حاطط ايده على كتف ال- ال girlfriend بتاعته وانا اسف في اللفظ والله ما استطيع يعني ما يعني لا اريد ان اجرح شعوركم لكن ممكن يقبلها على ملأ من البشر والناس تقول شوف يا اخي شقاوه العيال الصغير ويضحكوا ويقعدوا يستهزئوا فاهم ازاي؟ اه يعني شيء عجيب جدا جدا شيء عجيب وبقى فيه تبجح غير عادي وفي شوارع وفي طرق مخصوصة عياذا بالله بتركن العربيات صف اول وصف تاني ويقعدوا شباب وبنات يحبوا بعض على مرأى ومسمع من البشر ولا احد ينكر ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين هو ده اللي النبي قال عنه ان احنا لو ما انكرناش المنكر ده عياذا بالله يوشك المولى عز وجل ان يعمنا جميعا بعقاب من عنده شوف قد ايه لتأمرن بالمعروف ده النبي بيقول كده يا جماعة ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا من عندي أو عذابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كما عند موطأ الإمام مالك وأوردها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت بالتالي الموت كتر من دول صح ولا لا؟ والغريب في الموضوع يا جماعة ان الموت كتر اكتر لو تركزوا معايا في مرحلة الشباب شباب كتير جدا جدا ماتوا واغلب الناس اللي بندعي لهم دايما شباب شباب حوادث وشباب موت وشباب يا رب احفظ شباب المسلمين يا رب وردهم اليك مردا جميلا يبقى دي ثمان عقوبات يا جماعه الخير ثمان عقوبات يا شباب المسلمين ربنا يحفظكم يا رب يا رب يرزقكم الزواج والعفاف يا رب العالمين ويحصن فروجكم يا رب العالمين في الحلال الطيب ويبعدكم عن الخبائث وعن الفواحش يا رب العالمين اللهم امين اللهم ارزق اخواتنا العفاف وارزقهم بازواج صالحين يا ارحم الراحمين وارزقهم بذريه صالحه يا ارحم الراحمين اللهم امين عقوبة الزنا في القبر عقوبة عجيبة جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري انه بيقول انه اتاني الليلة اتيان وانهما ابتعثان وانهما قال لي انطلق فانطلقت قال في من ضمن الرحلة بقى قال فانطلقت فأتينا على مثل بناء التنور جينا على حاجة عاملة زي الفرن يا جماعة ده النبي بيقول شفت حاجة عاملة زي الفرن ده على مثل ايه بناء التنور خد بالك واذا برجال ونساء عراة جوه التنور جوه الفرن ده ستات ورجال عريانين كما ولدتهم امهاتهم خدوا بالكم فاذا بهم ياتيهم اللهب من اسفل منهم اللهب بيجي لهم ايه النار جايه لهم منين من تحت فاذا اتاهم اللهب ضوضوا قعدوا يصرخوا ويصوتوا خد بالك فاذا يعني اقتربوا أن يخرجوا من فم التنور يعني من فم القدرة أو من فم الفرن ده تمام سكن اللهب فرجعوا فيقوم يلاقي اللهب مرة تانية يطلعوا عند الفوهة وبعدين يسكن فيرجعوا وهكذا يفضلوا يغلوا جوه الفرن دوت من يوم ما يت... ما, ما... ما يدفنوا لحد إيه حد قيام الساعة فإذا بالحبيب المصطفى يسأل جبريل عليه السلام من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الرجال والنساء الذين رأيتهم في مثل بناء التنور عراة فهم الزناة والزوان يا رب سلم سلم وتب على شباب وبنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن عذابه في القبر حبايبي إنه يتحط في حاجة عارفين هشبهها لكم أكتر عارفين القدرة بتاعة الفول اللي هي مدورة كده وفوق فوهها كده بس القدرة دي عاملة زي الفرن ومن تحت في نار ورجاله ونساء عراة عراة جوه القدره ديت والنار بتغليهم بتخليهم يغلوا زي الفول او زي الرز او زي الميه بيغلوا جوه القدره قبل ما يطلعوا وي وي ويفلتوا من فوهه القدره ديت ومن النار ايه تهدى يقوموا نازلين تاني وبعدين النار تعلى فيطلعوا تاني وهكذا يفضل يغلي بيهم القدر هذا او التنور هذا الى قيام الساعه دول الزناه والزواني والسؤال اللي قال عنه اهل العلم وليه النار جايه لهم من تحت مش جايه من فوق قالوا لان الشهوة تأججت من أسفل منهم من أجزاء جسمهم السفلية فجاء جاءت النار علشان توقد مرة أخرى توقد عياذا بالله العذاب في نفس الأماكن التي أوقدت فيها الشهوة ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين أما عن عقوبة الزنا يبقى ذكرنا ثمان عقوبات للزنا في الدنيا وعقوبة أليمة جدا جدا ومستمرة ولا تنقطع أبدا وبعدين عايز عشان ما نيأس حد من رحمة ربنا الكلام ده يا حبايبي ربنا يحفظكم ويبارك لي فيكم يا رب الكلام دوت للي زنى وما تابش أما اللي زنى وتاب فخلاص إن شاء الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما احنا ما بنيأس حد من رحمة ربنا احنا بس بنقول يا جماعة الخير يا حبايب قلبي خايف عليكم مش اكتر من كده والله العظيم وانتوا عارفين منهجي ما احبش يأس حد من رحمة ربنا ابدا لان رحمة ربنا وسعت كل شيء ازاي انا ضيق وحاجة ربنا وسعها سبحانه وتعالى ده الراجل لما قال لحبيب له ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا ضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء هتخليها خاصة بي أنا وأنت بس خليها للكل خدت بالك المسألة عاملة إزاي طيب عقوبة الزنا في الأخير عاملة إزاي يكفي لو ما كانش فيه ثمان عقوبات في الدنيا ولو ما كانش فيه عقوبة للزنا في عذاب القبر يكفي ان انت تعرف ان ربنا هيعرض عنك ومش هيبص لك ولا هيكلمك ولا ينظر إليك تستحمل؟ أنا ما استحملش أتعذب في القبر يا رب نجينا من عذاب القبر يا رب يحصل لي اللي يحصل لي لكن ربنا يعرض عني والله ما استحمل قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ثلاثة خد بالك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ثاني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم أول واحد شيخ زان طب وليه ما قالش شاب زان لأن الشاب لو زنى قد يكون معذورا وما بقولش ان ده معناه عذر ان الشاب يزني لكن بقول اهو الشاب عنده شهوة انما لما واحد شيخ عنده 60 70 سنة يروح يزني طب ده انت دواعي الزنا عندك مقتولة لأن الشهوة عندك اتقتلت خلاص تروح تزني في السن دوت معنى ذلك ان انت تكلفت وقعدت تجاهد نفسك عشان تقدر تزني وربما استعملت عقاقير ومنشطات عشان تزني عشان تروح تزني وتفعل الفاحشة في الحرام سبحانك يا ربي فكان أول واحد ربنا مش هيبصله ولا يكلمه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم ولا يزكيه كمان ولا عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر فوق ده كله يا جماعة العقوبة الثانية يوم القيامة إن الزاني يلقى الله عز وجل يوم القيامة مفلسا يا مفلسا أي نعم مفلسا لأن النبي قال في الحديث حديث المفلس قال كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ما شاء الله أعمال جميلة لكن عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفعل كذا وفعل كذا عنده مظالم ومن ضمن المظالم يا جماعة الخير الزنا الزنا مظلمة لما إنسان يزني في زوجة إنسان أو في أخت إنسان أو في بنته ما دي مظلمة ومظلمة من أكبر المظالم قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ورد في أثر وإن كان ضعيف الأثر ضعيف ده الأمانة العلمية أن الرجل إذا, إذا زنى رجل آخر بامرأته يوم القيامة ربنا يجيب الاثنين قدام بعض الرجل المظلوم الزوج المظلوم والرجل الذي زنى بامرأته ويأمر الله الزوج أن يأخذ من حسنات الزاني كما يشاء خذ منه كما تشاء لو خدت كل حسناته براحتك فيأخذ منه شوف اللفظ يقول ايه فيأخذ من حسناته حتى يرضى حد ما يقول خلاص أنا رضيت كده خدت حسنات بما فيه الكفاية ولذلك يا جماعة وأختم بالحتة ديت كده قبل الفاصل ولذلك كان حبيبنا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يبايع شباب المسلمين ورجال المسلمين على ترك الزنا حديث في البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت الذي شهد بدرا وكان أحد النقباء ليلة العقبة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع رهط من الأنصار وقال أو عدد من الصحابة وقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخر البيعة فكان من ضمن البيعة ولا تزنوا عشان كده إن كنت أنا قلت في الحلقة ديت والحلقة اللي فاتت واللي قبلها وهفضل أقول لحد ما أموت هفضل أقول يا نساء المسلمين جددوا البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأميمة بنت رقيقة بايعيني على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى يا شباب المسلمين يا حبايب قلبي بيعوا النبي وجددوا البيعة مع النبي إن أنتوا لا تزنوا أبدا ولا تقعوا في الزنا ها مين هيجدد البيعة طبعا دي مش عايزة SMS مش هيبعت واحد يقول أنا اسم كذا وكنت بفعل الفاحشة وهتوب لا خليها توبة بينك وبين ربك وأنا هدعي لك هدعي لك في التلت الأخير من الليل إن ربنا يكرمك ويرزقك بزوجة طيبة و- وصالحة وفاضلة تعينك على طاعة ربنا وتأخذ بإيدك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى جددوا البيعة مع رسول الله يا شباب المسلمين إن شاء الله فاصل قصير ونلقاكم بعدها على خير علشان نكمل هذا الموضوع من علامات الساعة الصغرى جزاكم الله خيرا كتر من الصلاة على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153 مع تحيات مكتبة الصفاء سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عدنا بحمد الله
القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي عشان أقول لكم قد إيه ما فيش امرأة ما فيش أخت مسلمة ما فيهاش خير والله الذي لا إله غيره لسه الورق ده جاييني حالا في الفاصل عدد كبير جدا من الأخوات بفضل الله بيقولوا هنلبس الحجاب ونبايع رسول الله ولسه ده الكلام ده لسه يعني يا دوب فقط في نص ساعة وصل لنا كمية الورق ده بفضل الله وإن شاء الله هنحطهم مع الترتيب إن شاء الله ونقرأه في الحلقات القادمة ربنا يا رب يثبتكم ويبارك فيكم ويعني خليها كلمة في ودانكم كده والله العظيم هتسعدوا بالكلام اللي احنا بنقوله دوت والله لما تقفوا على حوض النبي وتقولوا له يا رسول الله الراجل المسكين ده قعد ينبح صوته ويذكرنا يقول لنا جددوا البيعة مع رسول الله هشام عايز حتة صدقة كده عشان يسمعوني جددوا ال- جددوا البيعة مع رسول الله جددوا البيعة مع رسول الله قاعد ينبح صوته قاعد ينبح صوته أخلي الصدى شغال قال قاعد ينبح صوته عشان يقول لنا جددوا البيعة مع رسول الله جددنا البيعة معاك يا رسول الله وبعتنا الورق وقلنا خلاص بنجدد البيعة والله لو أقدر أخلي الورق ده معايا لحد ما نقابل النبي على الحوض واقول له يا رسول الله كشف باسماء المسلمات اللي بيحبوك وجددوا البيعه معاك اهم يا رسول الله اسقيهم يا رسول الله خلاص كفايه صدقه كده يعني سبحان الله ربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين كلكم خير ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين اخويا وحبيبي اختي الفاضله بعض الناس بيسالوا هو عياذا بالله مراتب الزنا هو الزنا كله زي بعضه لا طبعا اكيد مراتب الزنا بتتفاوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها اللمس والرجل تزني وزناها المشي إلى الحرام والفرج يصدق ذلك أو يكذب يعني لو نظر الإنسان يقعد- يس- إلى امرأة عارية يسمى زانيا مجازا ن- ليس على الحقيقة هو لم يزني واخد بالك لو استمع إلى صوت امرأة وقعد بقى كده يعني يسرح مع صوتها كده يعتبر يسمى زانيا مجازا لو لمسها بإيديه يعتبر زانيا مجازا لو مشي للحرام لسه ما وقعش في حرام فإن زنى بفرجه سمي زانيا بعينيه وأذنيه و- ويديه ورجليه خدوا بالكم بقى هي دي المسألة اللي لازم نفهمها لكن في مراتب تانية للزنا أوضحها الإمام ابن حجر في الزواجر في كتاب الزواجر إنه قال إيه؟ قال إن الزنا له مراتب متفاوتة يعني بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى إن لو أن إنسان لو أن إنسان زنى عياذا بالله لو ان انسان زنى بامراه اجنبيه يعني ايه امراه اجنبيه هل امراه اجنبيه يعني لازم تكون من امريكا او من استراليا لا امراه اجنبيه يعني يجوز لك ان تتزوجها عايش سامحونا الصوت ده صدر من الاستوديو ما اعرفش جاي منين آه ال- ال- ال- الزنا بامراه اجنبيه يعني امراه ايه امراه يجوز لك ان تتزوجها دي بيسموها امراه اجنبيه في الشرع خدوا بالكم فلو زنى بامراه اجنبيه اجنبيه لو زنى بامراه اجنبيه لم تتزوج بيبقى اقل في ال- في ال- في الذنب من انه يزني بامراه متزوجه واللي اعلى من الاثنين واشد من الاثنين انه يزني بامراه من محارمه خدوا بالكم بقى والزنا الزنا زنا المرأة الثيب أقل أ- أ- أشد من من الزنا إيه؟ من الزنا بامرأة بكر، وزنا الشيخ الكبير رجل عنده 60 70 سنة لما يزني أقبح عند ربنا من إن يزني شاب صغير، ولو زنى عالم من علماء الدين عياذا بالله أشد عند ربنا من أن يزني رجل جاهل، ولو زنى رجل حر أشد عند ربنا من أن يزني العبد. وواضح يا جماعة ليها مراتب ليها مراتب خدوا بالكم يقول صلى الله عليه وسلم صلى على حبيبك كما عند أحمد بسند صحيح لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاري يعني بامرأة جاري إيه ده هو أفعل التفضيل هنا على بابي لا ليس على بابي يعني إيه لا ليس على بابي يعني ما يجيش واحد يقول إيه خلاص أنا أزني بقى بعشر عشر نساء وما أزنيش بامرأة جاري لا يا حبيبي ده هو النبي بس حب يوضح لك مدى بشاعة وقبح إن أنت تزني بامرأة جارك إشمعنى امرأة الجار قال لك لأن أنت قريب من الجار بتعرف هو بيخرج إمتى ويرجع إمتى ويسافر إمتى ويرجع إمتى فسهل جدا إن أنت تخونه فعشان كده النبي قبح لك و- و- و- و- وحذرك أشد التحذير من إن أنت تتجرأ على إن أنت تنظر إلى امرأة جارك لأن سهل جدا إن أنت عياذا بالله تعرف مواعيد زوجها خارج إمتى وراجع إمتى فعشان كده قال لك لأن يزني رجل بعشر نسوة أيسر عند ربنا أو أهون عند الله من أن يزني بامرأة جاري ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين أخوي وحبيبي من صور الزنا التي انتشرت في عصرنا الحديث حاجتين والحقيقة انتشروا جدا في الجامعات زواج الوهب والزواج العرفي إيه زواج الوهب؟ زواج الوهب ده واحد راح يتجوز واحدة ابوها رفض او هو ما فكرش يروح لابوها اصلا من مره وقال لها بقول لك ايه ما تيجي نتجوز زي ما سمعنا في فيلم آه، من الافلام اللي كانت بت- آه، يعني بتناقش المساله ديت آه، قولي لي وهبت لك نفسي اقول قابلت وخلاص والموضوع تم قالت له بجد خلاص والله فتقول له وهبت لك نفسي يقول لها قابلت وخلاص وانا اتجوزت كده على كتاب الله وعلى سنه رسول الله تمام آه، صلى الله عليه وسلم آه، طبعا الكلام ده يا جماعه لا يصح ده مش جواز ده زنا ليه لان الوهب ده كان خاصا بالنبي ده كان جواز خاص بالنبي ايه الدليل على كده قول المولى عز وجل في سوره الاحزاب وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين يبقى جواز الوهب ده كان خاص بمين بالنبي خدوا بالكم في حاجه اسمها كمان جواز الدم يجي فوفو يحب لولو فالاثنين عايزين يتجوزوا فيقوم هو ايه شاكك نفسه بدبوس فيطلع حته دم وهي تشك نفسها بدبوس فطلع حته دم فيحطوا الدمين على بعض تمام ويقول لها كده اتجوزنا يقول لها دمي دلوقتي بيجري في دمك واخد بالك وهو الحقيقه الاثنين ما عندهمش دم يعني سامحوني يعني سبحان الله اه يعني وفي استاذ هشام بيقول لي دلوقتي في جواز التاتو ما اعرفش ايه اه بيقول لي بيقول لي هو هي هو يرسم تاتو وهي ترسم تاتو يبقى هما الاثنين تاتو مع بعض يعني كده ويبقى ايه الجواز كده تم طبعا كل ده زنا يا جماعه كل ده زنا لكن من ضمن بقى الزواج المنتشر قوي قوي قوي الزواج العرفي هل كل الزواج العرفي حبايبي هل كل هل كله حرام لا خدوا بالكم مساله خطيره جدا الجواز العرفي مش كله حرام في نوع منه حلال وفي نوع منه حرام ايه الحلال اللي في الجواز العرفي جواز عرفي حلال امتى اما اكون انا رايح اتجوز واحده ابوها موجود الولي موجود ده اهم حاجه في الموضوع كله يا جماعه الموضوع الجواز ده كله بيدور حوالين نقطه في غايه الاهميه الولي لو ما فيش ولي ما فيش جواز بالبلدي كده ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه والسلطان ولي من لا ولي لها يعني المراه لو ما كانش ابوها موجود يبقى مثلا آه، آه، آه، جدها موجود يبقى عمها موجود يبقى آه، اخوها موجود يبقى ابنها موجود يبقى الشيخ المسلم موجود يبقى القاضي المسلم المهم ما تنفعش الجواز من غير ولي وخدوا بالكم في معلومه غلط عند كتير من الناس حس هم ف- يعني ايه آه، سمعوها زمان كده وخلاص رسخت في اذهانهم فاكرين ان المرأة الثيب اللي اتجوزت قبل كده وطلقت او الارملة اللي مات زوجها بيحسبوا ان هي لما تيجي تتجوز تاني مش محتاجة ولي دي معلومة غلط اي امرأة في الكون لازم ليها ولي سواء كانت بكر أو كانت ثيب لازم ولي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل يبقى الزواج العرفي السليم هنا لو كان عايز يتجوز جواز عرفي وده ليه أسباب أسبابه إيه؟ بعض النساء تكون مثلا بتاخد معاش ومش عايزه المعاش ينقطع فلو اتجوزت واتثبت ده في ورق بينقطع المعاش بتاعها طبعا الكلام ده حرام اللي هي بتعمله ده بس يعني هي ايه عايزه المعاش يستمر فجابت الولي بتاعها وتم الزواج من خلال ورقه ما بينهم كده واخد بالك وممكن حتى يروح يوثقها في شهر العقار لو كان بس مش عند مأذون ما عملهاش عند مأذون ده اسمه زواج ايه اسمه زواج عرفي لكن هل الزواج العرفي ده محرم لا مش محرم لكن في تضييع لحقوق المرأة في تضييع لحقوق المرأة خدوا بالكم لكنه زواج صل- صحيح ممكن يتم حتى من غير ورق خالص ممكن يتم من غير ورق أو يتم بورقة بينه وي- يعطيها مثلا لولي لوليها أو يعطيها لل- للزوجة نفسها أما الزواج ال- ال- العرفي المحرم هو إيه اللي بيحصل الآن في الجامعات إن ولد ع- لقى بنت عجبته أو هو عجبها وراحوا اتجوزوا مع بعض من خلال ان هم ضربوا ورق عرفي وجاب اتنين من آه، اصحابه واخد بالك ولا يعني سبحان الله ده النبي بيقول ايه لا زواج الا بولي وشاهدي عدل دول مش عدول ده الاتنين ممكن يكونوا بيشربوا بانجو ممكن يكونوا بيشموا وممكن يكونوا ما بيصلوش وده في الغالب يعني فاهم ازاي مش بقول يمكن لا ده ده في الغالب بيبقوا كده وبيروح وبيمضي الشاهد الاول والشاهد الثاني وضرب لها ورق عرفي نسخه معاه ونسخه معاها وخلاص وبقت زوجته وعياذا بالله يستاجر شقه ايجار جديد ويروح يقضي حياته معاها كانه زوج ده زنا يا حبايبي ده زنا زنا لان ده زواج السر زواج السر وانا عايز اقول لك حاجه الناس اللي اعترضت على ان الزواج العرفي حرام بالله عليك انت ترضى انك تربي بنتك 25 سنة تبذل نفسك ودمك وحياتك وفلوسك ووقتك وروحك من اجل ان البنت دي تتربى وفجأة تلاقيها سايبه لك جواب في البيت تقول لك بابا انا اتجوزت انت ترضى ترضى ان بنتك تتجوز بغير طوعك فالشرع بيحفظ لك بناتك وبيحفظ لك عرضك انت زعلان من ايه بيحفظ لك عرضك وبناتك وبيقول لك بنتك مش هتتجوز الا لما تبارك لها الجوازه ديت والا لما توافق على الكفء اللي يقدر يقدرها ويعرف قيمتها وقدرها بفضل الله سبحانه وتعالى والدليل على تحريم الجواز العرفي قول المولى عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن والدليل أيضا قول النبي كما عند البيهقي في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح لا زواج لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وكما عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل قالها ثلاث مرات أي واحدة يا بنات المسلمين تنكح تتزوج بغير إذن وليها فالنكاح بتاعها باطل ولا يصح وأذكر مرة كان قابلني شاب في احد المناطق الشعبيه فبيقول لي يا شيخ محمود انا رحت اتجوز واحده وابوها رفض و و. فانا رحت المأذون وقال لي ما تشغلش بالك يا ابني وان شاء الله الجوازه زي الفل وسليمه مش انت موافق وهي موافقه قال له آه، مش هي عدت ال 21 سنه عدت 21 سنه يا جماعه ده القانون اللي بيقول كده القانون بيقول ان هي بلغت سن الرشد فتجوز نفسها لكن هذا لا يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم والقياس الذي استدل به الإمام أبو حنيفة كان قياس فاسد فخد بالك إنما إنما رأي جماهير أهل العلم كلهم والأئمة الثلاثة إن هذا الزواج لا يصح بحال من الأحوال فالشاب ده بي- يعني بيتكلم معايا فقلت له الجواز ده يا ابني لو أنت هتتجوزها من ورا أبوها الجواز ده يبقى باطل قال لي إزاي ده المأذون قال لي إن الجواز ده حلال وبعدين هو بقى بلغته قال لي قال لي ده حتى المأذون قال لي إن أبو حنبل وقصده على الإمام أحمد بن حنبل إن أبو حنبل بيقول الجواز ده حلال قلت له ده ده تخيل بقى إن أبو حنبل بقى بالذات ما يقولش إن الجواز ده حلال قال لي طب والله العظيم قال أبو حنبل المهم من هنا لهنا بعت له رساله مع الاخ اللي اللي يعني جه سالني بعد كده وقال لي ده فلان بيقول لك ها الجواز حلال ولا مش حلال؟ قلت له الجواز مش حلال فقلت له وقول له برضه المره الاخيره ابو حنبل ما قالش كده على قصده على الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه شاهد في الموضوع يا جماعه القصص الماساويه اللي ممكن تشوفها في حياتنا ال- العاديه دي توضح لك قد ايه الجواز ده مصيبه هذكر لكم ثلاث قصص بسرعة كده بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رجل تزوج امرأة وبعد ف- يعني فترة يسيرة كده يعني حب انه يتجوز واحدة تانية فخاف من زوجته الأولى إنها تعترض فراح متجوزها من وراها بقت دي لها مكان ودي لها مكان وبيروح عند دي بالنهار ويروح عند دي بالليل وهكذا والدنيا مستورة بالنسبة له ومفيش حد عارف حاجة خالص عنه يقدر ربنا انه ينجب من الزوجة الاولى ولد وينجب من الزوجة الثانية بنت ويقدر ربنا ان لا ده يعرف دي ولا دي تعرف ده والاتنين دخلوا نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس السكشن ولما دخلوا مع بعض يقدر ربنا برضه سبحانه وتعالى ان الاثنين يتعرفوا على بعض ويحبوا بعض ويمشوا مع بعض ووصل الحب بينهما الى انهم عياذا بالله عاشرها معاشره الازواج فحملت البنت بدات تقول له بالله عليك حرام عليك مستقبلي ومش مستقبلي قال لها خلاص الولد كان عنده شيء من المروءه قال لها يعني ده يعني ما- شيء من المروءه معلش يعني لان المروءه كامله ما كانش ممكن يقرب لها من الاول فقال لها خلاص هتقدم لك طب انت ساكنه فين ساكنه في المكان الفلاني اديني العنوان هاجي لك خلاص اتفقنا تمام ام آه، حتى عشان يعملها مفاجاه قال لها طب قابليني في المكان الفلاني ونروح مع بعض البيت ما احنا كده كده رايحين ايه نتجوز طبعا الكلام ده عند الاسر اللي مش ملتزمه المهم يقدر ربنا الولد رايح مع البنت وداخلين على الشقة فجأة بيرن الجرس فتح الباب أبوه فبص لقى أبوه فبيقول لها إيه ده أنت عرفت بابا منين إن أنا جاي أتجوزك قالت له ده مش باباك ده بابايا أنا قال لها ده أبوك أنت قالت له أيوه يعني أنت أختي قالت له أيوه أه، فهي ما تعرفش طبعا يعني طبعا قالت عرفت طبعا ده أبوها وأبوه في نفس الوقت فعرفت في الوقت ده إن هو أخوها قالت له ايه ده يعني ده ابوك وابويا انا يبقى احنا اخوات الولد ما كان منه الا انه جاله حاله هستيريه وراح رمى نفسه من الدور السابع فسقط ميتا والبنت خرس لسانها والاب وقع جات له جلطه وجاله شلل عياذا بالله شلل نصفي ربنا عافينا وعافيكم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا تعالوا نشوف قصه تانية عجيبه جدا كان واحد طيار وكان حب حب واحده مضيفه وهو كان متجوز اصلا فحب يتجوزها من ورا زوجته فلما اتجوزها امرها ان تكتم آه، خبر زوجها واتجوزها من غير ولي ومن غير اي حاجه جواز عرفي ويقدر ربنا سبحانه وتعالى آه، بعد كده ال- حملت المضيفه فقال لها لازم تنزل الحمل قالت له ما اقدرش قال لها آه، ولازم تظهر زواجي ده ولازم تعرف الناس وتعلن عايز افرح ب- بابني و فما كان منه الا لما لقى نفسه هيتفضح ما كان منه الا انه قتلها وحرقها هي والشقه اللي كانت فيها وتم القبض عليه بعد ذلك فقد نفسه ومستقبله ووظيفته وزوجته واولاده بكل ايه بكل حاجه فقدها ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا اخر قصه ولد كان بيحب بنت برضه في الجامعه ويقدر ربنا سبحانه وتعالى انه راح يتقدم لها فابوها رفضه بسبب ال- آه، عدم يعني ما فيش آه، آه، تناسق او ما فيش آه، تكافؤ في اجتماعي ما بينهم فيقدر ربنا سبحانه وتعالى الولد برضه راح عاش حياته معاها وقال لها نتجوز بقى عرفي ونحطهم قدام الامر الواقع ويقدر ربنا استنى لحد ما ظهرت نتيجه الجامعه هو نجح وهي نجحت فقال لها ايه رايك ما تيجي نتصل بيهم ونعمل لهم مفاجاه فقالت له طيب حلو قوي راحوا متصلين مامتها ردت ازيك يا ماما عامله ايه ازاي صحتك انا بتصل بيك دلوقتي عشان اقول لك انا نجحت انا وفلان واتجوزنا ما كان من المراه الا انها سقطت جالها عياذا بالله شلل نصفه السماعة آه، وقعت من ايديها جوزها خد السماعة سمع الخبر جاله هو كمان شل النصف الاتنين اترموا في المستشفى جالهم شل النصف ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا في الدقايق اللي فضلنا تعالوا نشوف يا جماعة قد ايه ديننا دين عظيم قد ايه ديننا بيحافظ علينا عشان كده بنقول يا جماعة تعالوا نشوف 15 ضمان وقائي الوقاية خير من العلاج يا مسلمين يا حبايب قلبي ان فعلا الوقاية خير من العلاج ان الاسلام بيقول لنا ادي الوقاية 15 وسيلة وقائية تمنعكم من الوقوع في الزنا اول حاجة فرض الحجاب على النساء يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المسلمين اللي هيبايعوا النبي الليلة دي إن شاء الله وهيبعتوا لنا ويقولوا لنا بنبايعك يا رسول الله وإن شاء الله بنجدد البايعة مع رسول الله علشان يعني نحافظ على شباب المسلمين وعلشان نشرف النبي لما نقابله على الحوض يا رب يبارك فيكم يا رب العالمين يبقى أول حاجة فرض الحجاب على النساء رقم اتنين ال- الضمانات الوقائية لعدم الوقوع في الزنا الحاجة التانية الأمر بغض البصر والأمر بغض البصر إخواني وحبايبي مش خاص بالرجالة فقط لا رجالة ونساء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم بعدها ليه وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن رقم ثلاثة الاستئذان من أجل عدم الاطلاع على العورات إن أنا لما عاوز أخش على أبويا أو على أمي او على اختي حتى تمام لابد ان انا استاذن قبل ما اخش عليها يمكن تكون عريانه يمكن تكون قاعده م- م- مريحه شويه مش واخده بالها فلازم اخبط الاول قبل ما اخش على اي حد رقم أربعة حرم الاسلام آه، آم، حب اشاعه الفاحشه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره مين اللي بيحب اشاعه الفاحشه الاعلام الاعلام الهابط اللي الليل والنهار افلامه كلها تدور حول الجنس والقتل والعنف وال... وال... وال... والزنا ربنا عافينا وعافيكم يا رب. كأن المجتمع كله ما فيهوش غير عنف وزنا ربنا عافينا وعافيكم ليه كده ليه ليه ليه ليه إشاعة الفاحشة أخبار الحوادث التي تنشر في الجرايد فلان آه، زنى بامرأة فلان وفلان عمل كذا وفلان زنى ب- ببنات وفلان ليه إشاعة الفاحشة ديت الصور العارية ال- النت والفضائح اللي موجودة على النت ليه ده كله ده كله من باب إشاعة الفاحشة رقم خمسة أخوي وحبيبي الإسلام حذر الزوج من أن يمكث في سفره بلا زوجة أو بدون زوجته مدة طويلة ليه؟ ما ينفعش يا جماعة الخير الرجل اللي بيسيب زوجته ويسيب اولاده ويقعد بره بالسنتين والثلاثه وسايب زوجته زوجتك ديت يعني سامحني آه، زوجه انسانه لها شهوه ولها آه، يعني برضو آه، آه، رغبتها في الرجال و و و. فانت لازم ما تعرضهاش للفتن اخويا حبيبي اقعد اربع شهور وارجع لها والافضل من ده كله اخويا حبيبي والله لو مش هتحوش مش مهم عيش حياتك وعيش دينك اخويا وحبيبي خد زوجتك واولادك معاك وعيشهم معاك في المكان اللي هتعيش فيه حتى لو ما حوشتش ولا مليم المهم ان انت تحافظ على زوجتك وعلى اولادك لو مش قادر لو ممنوع لانك انت عامل صغير ما تقدرش ان انت تيجي- ت- تجيب زوجتك او اولادك فعلى الاقل اخويا وحبيبي ده شرع ربنا وده كلام وده كلام يعني آه، سيدنا عمر بن الخطاب لما وانتوا عارفين القصه كلها مش عايز اقولها يعني سبحان الله لما سال بنته حفصه كم تطيق المراه ان تبعد عن زوجها قالت في الاخر اربع اشهر اربعه اشهر ولا يزيد على ذلك يبقى اذا كل اربع شهور ارجع لزوجتك اقعد معاها شهر وروح اربع شهور وارجع هتقولي الفلوس تخلص تخلص بس تحافظ على زوجتك وعلى اولادك رقم ستة تحريم الخلوه بالمراه الاجنبيه اذكر قصه عجيبه جدا في عجاله سريعه امراه في يوم من الايام كان عندها خادمه وزوجها ما كانش ملتزم يعني كان بيصلي بس ما كانش ملتزم التزام كويس قدر ربنا هي راجعه من مره بتفتح من بره بتفتح باب الشقه فدخلت في غير وقتها يعني هي قالت له هغيب بره 3 4 ساعات جت بعد نص ساعه دخلت ب- بالراحه كده فلقت الزوج عياذا بالله بيزني في الخادمه هو ما شافهاش فخرجت مره تانية من الشقه وكانت ذكيه جدا خرجت مره تانية من الشقه وعملت نفسها كانها ما جاتش اصلا وبعد ثلاث اربع ساعات راحت راجعه كان طبعا الدنيا خلاص ما فيش اي حد ولا اي حاجه فدخلت على الزوج وازاي صحتك عامل ايه وما تاني يوم البنت الخادمه جايه البيت فالزوجه من بره بره راحت طردتها وحاسبتها قالت لها ما تجيش البيت ده تاني فالزوج بيسالها انت طردت الخادمه ليه قالت له اسكت ده انا مكسوف اقول لك والله ايه خير ايه اللي حصل قالت له ديك النهار حسيت كده باعراض كده غريبه عند البنت رحت كشفت عليها فلقيت عندها الايدز قالها ايه؟ فطبعا هو عياذا بالله وقع في الفاحشه مع هذه المراه، فقال لها عندها الايدز؟ قالت له اه وده قريب خالص يا اما تموت يا اما لو عياذا بالله اتجوزت وحد يقرب لها هيموت. الرجل بقى تاب إلى الله وقضى حياته كلها عبادة وسجود وركوع وقراءة قرآن وذكر واستغفار لحد ما الزوجة حست إن الزوج ممكن يروح منها وإذا بها بعد ست شهور تصارحه بإن الموضوع ما كانش كده وإن هي شافته على هذا الوضع المخل. رقم سبعة من الضمانات الوقائية لعدم الوقوع في الزنا تحريم دخول أقارب الزوج على الزوجة ما ينفعش أخوك يخش على زوجتك في غيابك ما ينفعش ابن عمك ابن خالتك صاحبك قريبك ما ينفعش الكلام ده في دين ربنا ما ينفعش ان بتحصل مصائب قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارايت الحم قال الحم والموت الحم لقريب الزوج الحم والموت الحم والموت الحم والموت طيب رقم 8 تحريم مصافحة المرأة الأجنبية وقلنا الأجنبية معناها إيه؟ التي يجوز أن تتزوجها يعني اللي هي بنت عمك بنت خالتك بنت آه، خالك بنت عم بنت عمتك آه، جارتك آه، زميلتك في الجامعة أي امرأة أجنبية يجوز لك أن أنت تتجوزها دي بتسمى امرأة أجنبية تحريم المصافحة إيه الدليل؟ ثلاث أحاديث النساء لما راحوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فواحدة مدت إيديها عشان تبايع النبي ومقام البيعة يستلزم ال- ال- المصافحة وإذا بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده خلف ظهري ويقول إني لا أصافح النساء طب بالله عليك اسأل نفسك لو النبي صافح امرأة هيفتن ده النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي ده, ده, ده النبي بمثابة الأب لنساء الأمة صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك ما عملش كده ليه لأن لو النبي سلم مرة الرجاله هيعتبروها سنه يقول لك بقى دي احلى سنه سنها النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك ويفضلوا يطبقوا السنه دي 24 ساعه فالنبي قال اني لا اصافح النساء وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد الن- المخيط من الحديد عارفين النبر بتاع المنجد عارف النبر ده الخشب ده بس لو تخيلته بقى حديد قال لأن يطعن أحد أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل لها قالت أمنا عائشة كما في الصحيح قالت والله ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له لا في بيعة ولا في غيرها صلى الله عليه وسلم رقم تسعة من الضمانات قرار المرأة في بيتها يعني المرأة بيتها مملكتها لا تخرج إلا لضرورة قال جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بنات الرجل الصالح من مدين لما قال لهم موسى ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير اللي مخرجنا إن أبونا راجل كبير ما يقدرش يسقي فإحنا بنخرج عشان كده رقم عشرة حرم سفر المرأة بغير محرم لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر بلا محرم فيما عدا طبعا بعض أهل العلم أجازوا لها في حج الفريضة إن لم يكن لها محرم أن تخرج في صحبة آمنة وده خلاف بين أهل العلم رقم 11 حرم خروج المرأة متطيبة متعطرة قال صلى الله عليه وسلم كما عند النساء بسند صحيح أيما أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها عياذا بالله فهي زانية طبعا درجة من درجات رقم 12 أخوي وحبيبي تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها ده من أسباب منع الزنا أن الرجل لما زوجته لا تمتنع عن فراشي فبذلك عياذا بالله لو هي امتنعت ممكن يفتن إنما لو لم تمتنع خلاص قضى شهوته قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل الحديث في البخاري ومسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح إلا في حالة عذر يا جماعة زوجتك مريضة فلها عذر يبقى الملائكة مش هتلعنها ولا حاجة لا يبقى ما تقولهاش الملائكة هتلعنك لا دي مريضة أو عندها العذر الشهري واخد بالك البريوت برضو ده ما ما ينفعش تقرب لها وهي مريضة هي مريضة أو عندها العذر الشهري يبقى إذا إيه الكلام ده لما تكون هي سليمة أو ليس عندها أي عذر وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها يبقى لعنتها الملائكة حتى تصبح والله عز وجل يسقط عليها رقم 13 عدم وصف المرأة لامرأة أخرى ما تجيش واحدة تشوف واحدة جميلة وتروح لجوزها تقول له أما أنا كنت عند حتة أخت النهاردة الله أكبر عينين ايه وشعر ايه وجسم ايه وتقعد توصف عياذا بالله قد تفسد زوجها وقد تجعل زوجها نفسه يتطلع الى ان يتزوج من هذه الفتاه ولو الفتاه دي متجوزه قد يتطلع الرجل ان هو عياذا بالله يمشي معها في علاقه محرمه بسبب ان واحده وصفت واحده اوعي امراه تص- توصف واحده ابدا ربنا يعافينا ويعافيكم رقم 14 تحريم الخضوع بالقول شوف لما ربنا بيقول لنساء النبي امهات المؤمنين أمهات المؤمنين بيقول إيه؟ بيقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يا الله ده الكلام ده بيتقال لأمهات المؤمنين في عهد الصحابة اللي هم أطهر خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين فربنا بيقول لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول إيه الخضوع بالقول؟ إنها ترقق صوتها شوية زي ما المذيعات كده بيعملوا كده بتطلع تقعد ايه كانها واكله بسكويت يعني واخد بال حضرتك اه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض تمام وقلنا قولا معروفا رقم 15 ودي اخر نقطه الحض على الزواج والحض على تيسير الزواج أما عن الحض على الزواج فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وأما بالنسبة لتيسير الزواج فقد قال صلى الله عليه وسلم خير خير النكاح أيسره وإن إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وأنتم عارفين إن النبي زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب على درع مكسورة وأم سليم كان مهرها الإسلام وامرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرضت نفسها عليه فأبى صلى الله عليه وسلم فأراد صحابي أن يتزوجها فكان النبي قد جعل مهرها القرآن وسعيد بن المسيب آه، زوج كثير بن أبي وداع, وداع من ابنته وأعطاه هدية عشرين ألف درهم ليستعين بها على عيشه مع ابنته ده كان موجز الموضوع في عجالة سريعة إن يا شباب عايزين نقول للمرة الأخيرة بالله عليكم النبي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ألا يزنوا على ألا يزنوا خد بالك ولما تع- وش- تعرف قد ايه قدر بيعة الصحابة للنبي قد ايه صدقوا في البيعة لما تشوف ان في عهد النبي لم تسمع الا عن حالة زنا واحدة عند رجل وحالة زنا واحدة عند امرأة ماعز بن مالك الاسلامي رضي الله عنه وارضاه الذي تاب توبة لو زعت على سبعين من اهل المدينة لوسعتهم والمرأة الغامضية ايضا التي آه، و- و- تابت توبة لا تابها صاحب مكس لتاب الله عليه سبحان الله فكان مبايعة صادقة بفضل الله سبحانه وتعالى فبيقول يا شباب المسلمين بيع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا تقعوا في هذه الجريمة اللي وقع في الزنا ما بنيأسوش من رحمة ربنا توب الليلة دي وارجع إلى ربنا وقول له يا رب خلاص أنا بطهر نفسي وأشيل كل أسماء البنات من على الموبايل وأشيلهم من أجندة حياتي كلها وأبدأ حياة طيبة وربنا هيرزقك بزوجة صالحة تعينك على أمر الله على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقول لكل أخت مسلمة بالله عليك بالله عليك أسألك بالله جدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تقابل النبي على الحوض تقول له جددت البيعة معك يا رسول الله أنا في انتظار رسائلكم إن شاء الله من الاثنين ده للاثنين اللي جاي إن شاء الله على تجديد البيعة مع رسول الله وما زالت الحملة مستمرة وأمانة في عنق كل أخت مسلمة جدد البيعة وانشري بيعة م- م- يعني مقاطعة التبرج في كل مكان من خلال الكتيب من خلال الشريط من خلال ان انت تنشين على واحدة تكون سبب حجابها ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آه